السفينة الآن على شاطئ الأخلاق يقولها الدعاء ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم يلقاك بشوشا مبتسما وتراه سخيا لا يحرم أنوار تتلو أنوارا من فضل الفتاح المنعم والفقه يربي أجيالا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير كل سنة وأنتم طيبين كل رمضان وأنتم بالبركة مسمولين أحبتي في الله كل عام وأنتم بخير ورمضان بركة وخير ورحمة وعفو وعافية ونصر وستر ولطف عليكم وعلى المسلمين كل سنة وانتم طيبين كل سنة ورمضان يدخل عليكم بالفرحة والبهجة والعتق من النار ومغفرة الذنوب وهداية النفوس كل سنة وانتم طيبين رمضان كل سنة وانتم طيبين بمناسبة دخول رمضان يا ترى هل دلوقتي ينفع اقول في اول يوم من رمضان وانا فرحان برمضان ومنتشي برمضان وقاعد مستني فرحة الفطار اقدر اقول لكم كيف حال قلوبكم مع الله تنفع دي طبعا لازم كيف حال قلوبكم مع الله ايه اخبار اول ليلة من رمضان اللي عدت دي شميت ريحة الجنة الله ريحة الجنة نعم قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب الله أكبر الثمن أبواب مفتوحة فخرج نسيم الجنة وغمر الدنيا شميت ريحة الجنة نسيم الجنة طيب الجنة بالله عليك انا عايز اسألك مش فرقت امبارح من النهاردة يعني امبارح العصر مش زي دلوقتي مش زيها لا مش ممكن يكون زيها في فرق بين يوم الجنة مفتوحة ويوم كانت الجنة مقفولة في فرق بين يوم كانت النار مفتحة وجهنم مفتحة والنهاردة مقفولة في فرق بين يوم كانت الشياطين سايبة ويوم تاني الشياطين متكتفة ومتسلسلة احوالكم مع ربنا ايه شميت ريحة الجنة ها لما اتفتحت الجنة ونسيمها دخل الدنيا شميت النسيم ده شميت النهاردة وانت صايم طعم الصيام طعم القرآن ولذة الصوم لي اخوتي لي حق اسألكم ومن حقي اسمع جوابكم كيف حال قلوبكم مع الله من اول يوم اللهم اجعلنا من عتقاء اول ليلة في رمضان نفسنا من عتقاء اول ليلة اوعى تعدي الليلة من اول ليلة اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المرحومين لازم البداية لازم لازم نبدأ من هنا من أول ليلة نبدأ بداية صحيحة إخوتي المسلمون كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم فرحانين نريد في أول ليلة من رمضان ان اشوفك فرحان فرحان مستبشر سعيد منتسي عايز اشوفك وانت حاسس ان رمضان ده هيبقى جنتك ابواب الجنه مفتحه فرصه اتفضل ادخل يلا قدامك الجنه الابواب مفتحه اتفضل مفيش موانع الشياطين متسلسله جهنم مقفله اتفضل اتفضل جنه اتفضل يا اخي ادخل الجنه اتفضلي يا اختي ادخلي الجنه الجنه مفتوحه هيا عشان كده عايزك تفرح عايزين البيت يبان عليه النهارده فرحه قول لي انت زعلان ليه عطشان يا سيدي قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عطش نفسه يوما لله كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة تزعل ليه بقى ولو كنت عطشان ده انت تبقى عطشان وفرحان وهايط زورك ناشف بقك مر ولسانك واقف وانت فرحان يا رب انا عطشان ليك عشان تسقيني يوم القيامة وسقاهم ربهم شرابا طهورا افرح انت زعلانة ليه تعبانة والحر والمطبخ والعيال افرحي افرحي من اعان على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لازم تبقي فرحانة ومبسوطة وجدلة وسعيدة ان هيبقى الزوج والأولاد وكل اللي هياكلوا منك في ميزان حسناتك كل اللي هياكلوا من ايديكي كل اللي, ه... كل اللي انت ساعدتيهم على انهم يصوموا هيبقوا في ميزانك يتكتب لك الصيام قد ايه انا اريد ايها الاخوه ان تمتلئ بيوت المسلمين في ايام رمضان فرحة وسعادة وهناء اخوتي انا احبكم في الله فاصل وانتم فرحانين واعود اليكم حالا والسلام عليكم ورحمة الله أعظم دينا يرشدنا للناس جميعا لا يظلم يلقاك بشوشا مبتسما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي في الله انا احبكم في الله كيف حالكم مع الله اول حال للمسلم في رمضان السعادة الفرحة برمضان احنا عايزين النهارده يبقى يوم فرحة عايز بيتك يبقى مليان فرحة الشوارع مليانة فرحة مساجد مليانة فرحة تهني المسلمين مبارك عليكم رمضان ازاي اقدر اعملها دي بحسن الظن في الله حسن الظن اخوتي رمضان شهر كله بركه من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اذا صمت يتغفر لك كل اللي فات اذا قمت رمضان يتغفر لك كل اللي فات اذا قمت ليله القدر يغفر لك كل اللي فات للصائم دعوه مستجابه عند فطره للصائم فرحه انا بسميه شهر الفرح بالله الفرح بالله قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي الله فرح بصومه ف- في فرحة سعد احنا قاعدين دلوقتي وحاطين كوباية المية كوباية العصير كوباية التمر منتظرين مسكين في ايدنا التمر مستنيين ان الاذان يأذن ناكل تمرة فنفرح نبل رقنا ونقول ابتلت العروق بالماء وثبت الأجر إن شاء الله الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم حسن الظن بالله إن أنا بعد سنة طويلة عجيبة نبدأ في رمضان نستشعر ان احنا ان شاء الله هيغفر لنا في هذا الشهر نبدأ نستشعر ان احنا في رمضان هتعتق رقابنا من النار في هذا الشهر نبدأ نستشعر ان احنا في رمضان ده ربنا يستجيب دعائنا ياما في حاجات معلقة كنا محتاجين ان ربنا يقضيها فرصة واحنا في رمضان ان احنا ندعو فربنا يستجيب دعائنا فربنا يستجيب دعائنا ياما نحن احنا محتاجين ياما كنا محتاجين ان ربنا يكرمنا ويدخل علينا رمضان ده يدخل علينا رمضان علشان نفرح بعد الحزن والكآبة والهموم والزعل والنكد والمشاكل والمشاغل اللي كانت بتسود الأمة نسأل الله عز وجل أن يجعل رمضان هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إخوتي طيب مع بداية رمضان وهلقاكم هتفاجئوا بهذا الوجه يطل عليكم كل يوم في مثل هذا الوقت لمدة نص ساعة مع بعض كل يوم يا ترى اقول لكم ايه يكفي ان انا كل يوم ابص عليكم كده والقيكم فرحانين وسعداء واقول لكم ربنا يتقبل منا ومنكم ويعتق رقابنا من النار ويجعلنا من عتقاء هذه الليلة لكن عايز اقول حاجة ففكرت كنت فكرت مرة فكرة عجيبة شوية قلت انا نفسي ومنى عيني بشتهي واتمنى ان ربنا يكرمني وفي الجنة يبقى بيتي جنب بيت سيدنا النبي كده لازم الحيطة في الحيطة بحيث ان كل ما يخرج سيدنا النبي اشوفه اسمع صوته اقعد معاه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبيبي بحبه واتحرمنا منه في الدنيا فنفسي ما اتحرمش منه في الآخرة أبس- أبقى في صحبته دايما قلت أتمنى واشتهي قربه وبعدين قعدت أحسبها أحسبها في موضوع القرب قلت إن الترتيب كده إن أقرب الناس الخلفاء الأربعة وبعدين العشرة المبشرين بالجنة وبعدين أهل بدر وبعدين اهل بيعة الرضوان وبعدين الصحابة اللي الرسول مات وهو عنهم راض بعدين القرن اللي بعديه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم طب انا هروح فين في وسط كل دول وبدأت اتألم وازعل يعني مش هطول ابقى قريب من سيدنا النبي وبعدين بدأت اقرأ الاحاديث واستبشر واطمع وافرح ادور ازاي ابقى قريب من سيدنا النبي ازاي ابقى قريب منه في الجنة ف كأني سمعت حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ينادي أيها الناس ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان حاسس بينا خرج على الصحابة وهم قاعدين كده وقال لهم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة مرتين أو ثلاثا قالها ثلاث مرات ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قال قلنا بلى يا رسول الله فقال أحاسنكم أخلاقا عشان كده قلت نسمي برنامجكم وأخلاقا وأخلاقا وأخلاقا برنامج لحسن الخلق وأخلاقا برنامج للدلالة على القرب من النبي وأخلاقه لعلاج أزمة الأخلاق الحاصلة في الأمة في هذا الزمان وأخلاقه وأخلاقه لنتمم مكارم الأخلاق وأخلاقه لإقامة دستور الأخلاق في الإسلام وأخلاقا للقرب من صاحب الخلق العظيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخلاقا وأخلاقا وكأنها ندب على الأخلاق التي ضاعت على الأخلاق التي اندثرت على الأخلاق التي انطوت على الأخلاق التي فقدها الناس على الأخلاق التي استبدلت وأخلاقا على الأخلاق التي ماتت ولم تعد وأخلاقا برنامج لإعادة الأخلاق الى حياتنا الى مساجدنا الى شوارعنا الى بيوتنا الى شاشاتنا الى اعلامنا واخلاقا لإعادة واخلاقا لإعادة الاخلاق الى قلوبنا وعقولنا وألسنتنا وأعيننا وآذاننا وأخلاقا لماذا اخوتي لطلب القرب من النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجلوس بجواره غاية وأمنية غرسها الله تعالى في قلوبنا تعالوا في هذه السلسلة لنعيش كل يوم مع سبيل قرب إلى مجالسة الرسول ما نفتكش ما نفتكش تقعد مع سيدنا النبي شوية مش نفسك تقرب من سيدنا النبي شوية يعني تقعد جنبيه كده تلمسه ان تمسك ايد سيدنا النبي تقبلها انك انت الرسول يضع يده على ظهرك او على رأسك او على كتفك ما نفسكش في كده ما بتشتهاش دي نفسك فيها ونفسك تعيشها تعالوا في هذه السلسلة لنكون أقرب من الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعالوا كل يوم ننتهز فرصة لحصول محبته فنكون أقرب ما نكون من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعالوا كل يوم لنقترب من مجالسته شبرا مش نفسك انك تسمع صوته مش نفسك انك تسأله انك انت تتكلم معاه انك انت تحكي له موقف في كثرة الصلاة عليه تعالوا كل يوم نجلس نصف مجلسا من مجالسه المقربة لنكون أقرب ما نكون إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا كل يوم نحاول أن نتصف بخلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأخلاقه كلام عن حسن الخلق وما أدراك ما حسن الخلق حسن الخلق شأن كبير يقدر ثقله على النفوس من يعرف ثقله في الموازين عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن اخوتي تعالوا لنعيش في هذه اللحظات سريعا كيف يثقل خلق الحسن ميزان المؤمن نحن نؤمن أن يوم القيامة يوضع الميزان قال سبحانه وتعالى قال الله جل جلاله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين موازين نؤمن ان الميزان يوم القيامة له كفتين كفة يمين وكفة شمال وله لسان الميزان له لسان بيميل مع الكفة الراجحة الكفة اليمين يوضع فيها صحف الحسنات علماء اتكلموا ايه اللي هيوزن الصحف ولا الاعمال نفسها ولا الشخص نفسه ايه اللي هيوزن يوم القيامة في الميزان الصحف ولا الاعمال ولا الانسان قالوا التلاتة هيوزنوا الصحف هتوزن زي ما قلنا كده في كفتين توضع صحاف حسنات في الكفة دي الاكلتير او الملزمة او التجميعة بتاعت سنة كل سنة من عمرك متجمعة كده توضع وبعدين واحدة بتاعت سيئات توضع وانت واقف قدام الميزان كده عدل عمال تبص على كفة اليمين تطب الحمد لله تبص على كفة السيئات طب يا رب استر يا رب واحدة في الحسنات واحدة في السيئات لحد في الاخر يا ترى ايه منهم اللي طب وزن الصحائف دليله حديث البطاقة أنه يبعث يوم القيامة رجل فينسر له تسعة وتسعين سجلا تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر كلها سيئات فلما أيقن أنه هالك قيل إنك اليوم لا تظلم إن لك عندنا بطاقة قال وما تفعل هذه البطاقة أمام تلك السجلات فإذا بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فتوضع فتثقل موازين الحسنات وتطيش التسعة وتسعين سجل أنا سمعت واحد دلوقتي قال حاجة يبدو أنه قال الله أكبر أنا عندي البطاقة دي اكتب فيها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله يبقى نجوت نقول له لا اصبر الأمور مش بالبساطة دي كل مسلم عنده بطاقة زي دي أدم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولكن هل كل المسلمين خلاص هتثقل موازينهم وانتهت القضية ولا في بعض المسلمين اللي قالوها وعندهم البطاقة دي برضه هيدخلوا جهنم عياذا بالله انت بتقول لنا افرحوا هندخل الجنة ان شاء الله بس ايه سر البطاقة يأتيكم اللقاء القادم ان شاء الله احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله ما أجمل أخلاق المسلم للناس جميعا لا يظلم